رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن ولا زلنا في كنف هذه السلسلة آه، المباركة أصول التعامل قواعد, قواعد التواصل مه- مهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولازلنا ننعم بصحبته صلى الله عليه وسلم إن حرمنا صحبة نفسه فنحن في صحبة أنفاسه صلى الله عليه وسلم وكنا بنتكلم في الحلقة الماضية عن ان ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على مسألة تقدير آلام الأطفال وتوجعاتهم وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى حريص على ان هو آه، لا يؤذيهم ال- ال- دايما يعني كنا بنقول في الحلقات اللي قبل كده آه، لا يؤذي مشاعر ولا يكسر خاطر كمان بنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإيذاء البدني نفسه أو الألم أو ال... يعني مش مش بس الشيء اللي يضر بال... بالوجدان كمان الشيء اللي يضر بالأبدان يعني أي لون من الضجر أو من الألم النبي صلى الله عليه وسلم يقدره ويحترمه ويجتهد في أنه هو يخففه عن الطفل وكنا آه، أنهينا الكلام في الحلقة الماضية بحديث أنس رضوان الله عليه لما قال جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة الفجر فقرأ بأقصر سورتين في القرآن فقيل يا رسول الله لما جوزت وقلنا ساعتها م، لما الصحابة سألوه يا ترى ايه اللي هيقوله النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى ايه اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، او ليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم آه، الكلام ده ده اللي هنتعرف عليه حالا ان شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه تصلي فأردت أن أفرغ له أمه الله أكبر بأبي أنت وأمي يا رسول الله هذا مقام أعظم مقامات التعبد وهو الصلاة وصلاة أفضل صلوات اليوم على الإطلاق وهي صلاة الفجر يعني على خلاف صلاة الفجر ولا صلاة العصر بس هذه صلاة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم الأمر مش متعلق بيه بس ده كمان في ناس وراه بيصلون ورغم ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ويحترم آلام وأوجاع وتضجر وبكاء الصبي الصغير ولأجل صبي صغير يجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويا ليتنا نفقه هذا الكلام يا ليتنا نفقه هذا الكلام لأن يعني سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل ذلك لولا أنه يعلم أن الله يحب منه أن يفعل ذلك ويا ريت الموضوع ما يتخدش بال- بال- بالعصبية ولا بال- ولا بالعنترية والناس تفهم ان ال- ان القدوم على الله سبحانه وبحمده وحسن السلوك مع الله سبحانه وبحمده هو مش ب- مش بتصوراتنا احنا وبافكارنا احنا الله سبحانه وبحمده يحب آه، الذين يرحمون الخلق بل يرحم الذين يرحمون الخلق يريد منا ذلك ويحب لنا ذلك وهذا مقام من مقامات التعبد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأحب إلى الله أن يجوز في الصلاة تقديرا لبكاء هذا الصبي بل سبحان الله شوف أبي وأمي يقول إيه؟ سمعت بكاء صبي طب الصبي ده ممكن تكون أمه مش معاه أصلا أو أمه معاه يعني ممكن أمه تكون يعني حاضرة في المسجد لأي غرض وربما هي مثلا لا تصلي أنا على خلاف بين أهل العلم في مسألة جواز مكوث الحائض أو أو النفساء آه، في ال- في المسجد تمام وكثير من أهل العلم يرجح ج- ج- جواز ذلك يعني تمام طيب ف على فرض هي قاعده موجودة في المسجد مش لازم تكون بتصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال فظننت أن أمه معنا تصلي لمجرد أن في احتمالية أن أمه بتكون تصلي معنا فأردت أن أفرغ له أمه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لأجل طفل صغير واحد ولأجل مرأة واحدة يجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يرسل صلى الله عليه وسلم رسائل لل- للمسلمين في في في يعني هقول على مر التاريخ في كل زمان في كل مكان يرسل لهم هذه الرسائل بل يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية للإنسانية هذه الرسائل في هذا الموقف ال- ال- الرسمي جدا لو صح التعبير يعني موقف ليه قدسية كبيرة قدسية واضحة يعني سبحان الله بنشوف النهاردة في في مشاهد ال- ال- الناس ال- المبرزين ولا المتصدرين ولا ال- اللي ي- ي- يقال عنهم يعني ان هم من ال- من العلماء ولا الاكابر ولا كذا ولا كذا من وال- وال- الرؤساء ولا ال- ولا ال- ولا غيرهم ولا الملوك نجد سبحان الله ان دي مواقف رسمية ودي ليها بروتوكولات وكذا ده هذا هذا لو صح التعبير اعظم موقف رسمي في المجتمع اصلا ساعتها موقف الصلاة موقف له قدسية خاص فيه سكون خاص وقوموا لله قانتين ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه الرسالة رسالة مهمة جدا لكل من يتعامل مع طفل لكل من يريد التواصل مع طفل تقدير ألمه احترام ألمه احترام بكاءه وتضجره ازاي احنا النهاردة ممكن يكون ابني بيتوجع من ال من ال من, ال من الطريقة دي من التعليم لا ده, ده يتضرب على التعليم يتضرب على تعلم القرآن الكريم يقسى عليه يشدد عليه للأسف الشديد م- لا يح... ويبقى مثلا مش عارف يعني كنا بنسمع حاجات يعني موجعة ومفجعة والبعض يقول لا ده عشان يربى وعشان كذا وعشان يروح للشيخ والشيخ مش عارف يضربه فمش عارف تتفتح ايه ويروح ياخد غرزتين في المستشفى ويجي تاني ابوه حاجات والناس بتذكرها يعني وتفتخر بيها لا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم الطفل اللي هو لمجرد انه بكى او تألم النبي صلى الله عليه وسلم بي- بيوصلنا رسالة ان ازاي نحترم ألمه ازاي ن- نحترم تضجره نحترم بكاءه ان فعلا لا نمله الشيء لا نمله الشيء دي مسألة مهمة بنفضل لغايه ما نمل ويتدجر ويتألم ويتوجع ويعمل احنا ال- المفترض ان احنا نراعي ذلك ونقدر ذلك ونقدر ألمه الطفل اللي يبقى مريض ومش عارف ايه وي- ويجبر على انه ي- يروح ال- المدرسة الطفل اللي هو بيتألم من الطريقة دي من التعامل ويجبر على ذلك وأن يقوم بذلك بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي الأم دي نفسها بيحاول يفرغ يفرغها لابنها يمكن كنا همسنا في اذان آه، الرجال في ال- في يعني في يعني في الحلقه الماضيه وانا ما ابرئ نفسي وانا اول المقصرين لكن يعني انصح نفسي وانصحكم آه، يعني لعل الله عز وجل ينفعني و- وينفعكم بهذا الكلام ان فعلا احنا محتاجين فعلا نراعي هذه المساله التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نفرغ له امه نفرغ الام دي نفسيا رغم انها في صلاه تفرغ هذه الأم نفسيا ل- لبكاء صبيها ولذلك سبحان الله احنا كنا نقول للأم لا يعني ما- م- المسألة دي لازم تراعيها ولازم تنتبه ليها و- وبعض الأمهات أحيانا ياخدها الحماس إن لا يبكي يبكي يحصل له يحصل له يتوجع يتوجع يعمل يعمل مش عارف إيه ويترك ويبكي وبتشوف ده بقى ان من التضحية للدين والبذل للدين والفداء للدين انها تؤذيه او انها تفعل فيه لا بأس ان لو ما فيش مشكلة لو بأس لا بأس انها قادرة تجمع بين ده وده لكن لا يكون ذلك على حساب الرحمة بهذا الصبي ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بنشوف ازاي هو فعلا يعني كان يقدر ويحترم هذه الأم ورحمته بيها نفسها ان هو يفرغها لابنها و- و- ورحمته بالصبي مرتين المرة الأولى لما جوز الصلاة لأجله أجل بكائه والمرة الثانية لما أراد أن يفرغ له أمه علشان خاطر لما هي تقوم ب- ب- برعايته تقوم بذلك طيبة النفس طيبة النفس ما تضطرش ان هي تقطع صلاتها وتروح تشوف بكاء وتبقى متضجرة ومتضايقة فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك خدوا بالكم يا جماعة الأطفال كما ال- كما الكبار يعني دي لازم مسألة ننتبه ليها يعني إيه كما الكبار يعني النهاردة الطفل اللي عندنا أنا لو أنا شخص بتوجع أو بتألم أو ببكي يا سبحان الله يعني ده السيدة خ- آه، عائشة رضوان الله عليها وهي كبيرة في حادثة ال- الإفك آه، بتقول إن دخلت عليها امرأة من الأنصار كل اللي عملته إنها بكت معه بتقول فما نسيت وها لها يعني مجرد المشاركة الوجدانية المواساة بإنها ما عملتش أي حاجة غير إنها بكت سيدنا عمر لما يدخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر بعد غزوة بدر وبعد بالضبط ال ال يعني ال ال المناقشة اللي حصلت في في أسرى بدر ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويجد سيدنا أبو بكر يبكي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائه فيسأل سيدنا أبو بكر ويقول إن, إن, إن كان هناك يعني لو في شيء يستحق البكاء بكيت وإلا بكيت لبكائكما وشاركتكما البكاء يعني هذه المشاركة الوجدانية هذه المواساة النفس البشرية نفسها الأمر ده تحبه م- وزي ما قلنا بقى الطفل هو من الناحية الوجدانية هو رقيق الوجدان هو هو من الناحية النفسية هو م- بيصل الأمر ال- ال- يعني الرقة ال- عنده بتصل أحيانا للهشاشة النفسية يعني psychological fragility تصل لكده أحيانا آه، بيأثر فيه جدا التعامل الطيب وبرضه يقع في نفسه جدا ويوجعه آه، عنده حساسية زائدة فيما يتعلق بهذه الأمور من اللطف والعطف والرحمة والرفق فبالله عليكم يعني هذا الصبي لما يكبر يوما وتقص عليه أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجلك كيف يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أنا أقول, أقول ل- ل- ل- لكل رجال هذه الأمة لكل نساء ه- هذه الأمة لكل شباب هذه الأمة لكل بنات آه، شابات هذه الأمة لكل أطفال هذه الأمة سواء كانوا أولادا أو بناتا أقول للجميع هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة لأجلنا يجوز في صلاته لأجلنا رحمة بنا فهذا النبي الكريم يعني ما يستحق ان هو يقصر في حقه او ان تهجر سنته او ان إن- او ان نقصر في في نصرته صلى الله عليه وسلم فهذه رحمته صلى الله عليه وسلم بنا فبنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه ال- هذا التقدير للآلام والأوجاع والتضجر والبكاء بل يروي سيدنا أنس بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بقى يعني الموقف اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان أم، يعني الموقف ده عمله وبعدين الصحابة توقفوا مع الموقف فسألوه فهو أشبه بسنة فعلية والنبي صرح بذلك طيب المرة دي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول بنفسه بيعلنها بين الصحابة بيرسيها قاعدة بيقول ان هو مش موقف ويمر مرور الكرام سيدنا أنس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه يا الله سبحان الله أن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الصبي من إنه هو يستمر في البكاء ولا يلتفت ليه ولا يعبأ به ولا يكترث به وكمان الأم دي يرحمها من ان يكون في قلبها وجد على بكاء ابنها لان ده ده ده انفعال انفعال طبيعي فطري من الام إن الام اول ما ابنها يبكي او يتالم او يتوجع هي وكانها بتذهل عن عن اي شيء اخر بتذهل عن اي شيء اخر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمه بهذه المراه يفعل ذاك الذي يفعله صلى الله عليه وسلم فهنا بنشوف من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقدير والاحترام للالام والتضجر أين ذلك ممن ي- يتسببون في الألم والوجع للأطفال عامدين بيكونوا سبب في كده أصلا يعني أين ذلك أين, أين ذلك ممن آه، كما أقول دائما لا يراعون لا يراعون الحالة النفسية للأمهات من باب رحمة أولادهم وأطفالهم أين نحن من ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وننظر سبحان الله هذه الرحمة أهو ما- م- مش, مش في ميدان دون ميدان ولا مكان دون مكان ولا زمان دون زمان ولا مع إنسان دون إنسان ننظر كيف هي رحمة مرسلة بأبي أنت أمي يا رسول الله طيب الأمر كمان مش كده بس النبي صلى الله عليه وسلم بنرى هذه المواساة منه وهذه المراعاة منه آه، ل- للأوجاع وآلام الأطفال في مواطن عديدة آه، في حديث بيرويه سيدنا بشير بن عقربة بيقول رضي الله عنه بيقول استشهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي النبي دلوقتي بيمر ووجد آه، سيدنا بشير بن عقربة بيبكي وبيبكي عشان والده استشهد فقال لي اسمعوا بقى إلى الرحمة المهداة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقال لي اسكن أما ترضى أن أكون أنا أبوك وتكون عائشة أمك قلت بأبي أنت وأمي قلت بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني رحمة الله عليه سبحان الله يعني شوفوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يمر يجد هذا الطفل الذي يبكي ازاي يقدر النبي بكاءه مش هو يتسبب في بكائه يبكيه يعني زي ما بيحصل مننا النهارده مش ان هو يبقى عارف انه بيبكي كذا ويقول سيبه ايه خليه إيه، زي ما بيقول بالمصري يتفلق مش عارف ايه يستاهل يستحق سبحان الله احيانا اطفالنا يخطئوا خطأ فيتسبب الخطأ ده مثلا في وجع او في ألم له فيجلس يبكي فالطفل بيبقى اشد عليه من الوجع ان ما حدش واساه في وجعه او ألمه او بكائه بل يشتد عليه جدا ان يتقال له ايه احسن تستاهل تستحق عشان كذا لا ونجد النبي صلى الله عليه وسلم مش عدى يقول له انت بتعيط ليه انت ابوك في الجنه ده انت المفروض تفتخر انت المفروض كذا لا يراعي النبي صلى الله عليه وسلم إيه هذه الحاله الوجدانيه لهذا الصبي الصغير و- و- ولذلك انتبهوا يا جماعه ان احنا برضو لما يكون انسان بيتوجع بيتالم ما, ما ننظرش الامور بمثاليه نحن نسكن وجعه ونخفف المه و- ون- ونواسيه في في محنته او في ازمته وبعدين نتكلم بقى فيما ينبغي ان يكون نواسيه وانظر لتلك المواساة الرقيقة ان برضو تواسيه بان ايه بان في ما يعوضه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسكن يعني بيخفف عنه يعني بايه انا ترضى ان اكون انا ابوك يقول له انا انا انا كاني كاني مكانه كاني مكانه اما يرضكش ان اكون ابوك و- وعائشه امك وهو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مش بيسكن آه، بكاؤه خلاص ولا بيقول له كلامه وعده وهو مش هينفذها صلى الله عليه وسلم قلت بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله فنشوف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت كبير كده بتعيط كبير وبتبكي لا يعني الطفل لابد انه يحترم بكاءه و- و- ويحترم ألمه و- ولازم يا جماعة قلنا ك- يعني مرارا وتكرارا لابد ان احنا نقدر طفولتهم ودي نتكلم عنها بالتفصيل نقدر طفولتهم هو كطفل بطبيعة الحال ان هو انفعالاته الوجدانية اكثر من الكبير صلابته النفسية مش زي الكبير فممكن اشياء احنا نعتبر انها ما تستحقش البكاء تبكيه واشياء ما تستحقش انها تؤلم أم، او انها تستجلب الالم تؤلمه وتكون سبب في وجع ليه احنا ما نجيش نقول له انت ايه التفاهه دي ازاي بتعمل كذا نقدر طفولتهم ونفهم يعني ان الامر ده ما قالوش ايه يعني وانت مش عارف ايه لا, لا نهون من وجع احد لا نهون من وجع احد وفي نفس الوقت برضو احنا نقدر ان ده طفل وان بطبيعة الحال يؤلمه فراق والده وانه ده ي- يعني آه، يبقى شديد على نفسه فما ينبغي ان الانسان لا يحترم تلك الآلام أو أوجاع للإيه للأطفال وزي ما قلت برضو سبحان الله بقى لما نشوف على الناحية الأخرى إن هذا الطفل الذي تم تقدير و- ال- و- ال- ال- وجعه وتم احترام ألمه في, في, في هذا الوقت هتبقى علاقته إيه بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم احنا ممكن النهاردة يكون أنا كأب في البيت حضرتك كأم آم، المعلم المعلمة يجد الطفل بيتوجع أو بيتألم أو حزين حتى مجرد أنه حزين حتى و- و- عادي، ولا يبالي به وما ما يشغلش باله بيه أصلا سيدنا أنس بن مالك بيحكي لنا موقف جميل جدا جدا جدا بيقول لنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا الله أوصاف سيدنا أنس للنبي صلى الله عليه وسلم يعني والله محتاجة وقفات سنين بلا مبالغة والله أحسن الناس خلقا إنك لخدت دي بقى فصصتها كده أو خدتها فصلتها وفرقتها خلقا في إيه وإيه وإيه وإيه وإيه, وإيه. تقصد إيه بالضبط وإيه وإيه وإيه. يعني سبحان الله أوصاف أحسن الناس خلقا الأحسن هو الأكمل والأجمل يعني خلقه كان الأكمل والأجمل صلى الله عليه وسلم فيه الكمال وفيه الجمال فأحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم ما كانتش زي ما قلنا آه، آه، رياءات وافتعالات دي كانت كان كان صدق و- وانفعالات حقيقية يعني كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم طيب بس ودي ودي هيقولها سيدنا أنس تاني إن شاء الله في مواقف تاني نقف معاه وقفة طويلة لكن هنا إنه هي هيعدد بقى يعني من مظاهر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بس هنا اللي يهمنا ان هو يحكي لنا على موقف بيقول وكان يدخل علينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل عليهم يدخل عليهم فين يدخل عليهم في بيتهم تمام سيدنا انس كان ليه اخ ز- صغير وهو سيدنا انس طبعا آه، لا يخفى على شريف علمكم ان هو ابن ام ام سليم اللي هي الر- الرميس- الرميساء آه، وفي ضبط النهر الرميصاء بالصاد بنت عمرو تمام فهو آه، ابن هذه المرأة الصالحة وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتفقدهم بين الفينة والفين وشوفوا برضو دي هتيجي معانا برضو مسألة مهمة ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الأطفال اللي حواليه على انهم ذوات مقدرة يعني ذات مقدرة محترمة ان هو ازاي بيحترمه وله كيان وله شأن ما بيتعاملش معاه لأنه هو همل ولا كأنه حاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس رغم أنه خادمه رغم أنه طفل صغير لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد على بيتهم يزورهم وكان يزورهم وأوثق من في البيت صلة به هو أنس فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يزور أنس كأنه يزور أنس في بيته يعني شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم كثيرا وفي روايات كثيرة بي- بيحكيها سيدنا أنس ب- ل- ل- الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردى عليهم كثيرا وفي, وفي, وفي مواقف كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم ازاي نرى ان هو كان عنده تقدير واحترام ودي بقى مسألة مهمة ان الطفل يشعر ان هو مقدر ومحترم كيان كما لو كان رجل رجل كبير وجيه انت يعني ليه عندك وجاهة النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بيته وكمان من الحاجات اللي ناخد بالنا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم يرقبه في اهله يعني احنا قلنا ان انا اقدره هو نفسه ككيان واحترمه وارقبه في اهله فكان النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف من التصرف ده كيف كان يرقبه في اهله كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم و و وكان اه، يرقبه في امه ويرقبه في اخوته اه، ده ده تخيلوا بقى ان انت مثلا طفل صغير خادم عندك وانت تروح تزوره في بيته ترد عليه في بيته اه، تاخد مثلا زوجتك وتروحوا تقعدوا مثلا معاهم في البيت مثلا مع والدته مثلا ومع اخواته هم ناس بسطاء وفقراء ومش عارف ايه ده بس كنت جاي ازورك آه، كنت جاي اقعد معاك شويه ازورك في بيتك سبحان الله هذا يعني لون من التودد ومن ال- ومن ومن التزاور اللي بيعطيه قدر هو يشعر ان له قدر الله المستعان المهم بيقول وكان يدخل علينا ولي اخ صغير يكنى ابا عمير دي كانت من عاداتهم ان هم بي- بيعطوا الطفل كنيه لون من العادات المجتمعيه اللي كانت موجوده ساعتها يكنى ابا عمير وكان له وكان له نغر ايه بقى النغر ده النغر ده صاحب عون المعبود يقول ايه يقول هو طائر يشبه العصفور طائر كده صغير زي العصفور أحمر المنقار أهل المدينة يسمونه البلبل يعني حاجة كده زي ال- الطائر اللي اسمه البلبل ماشي هو أهل المدينة يسمونه كذلك بس بعيدا عن إيه هو إيه تحديدا مش ده اللي يشغلنا اللي يشغلنا إن هو كان طائر إيه صغير عصفور وطبعا دي بقى فيها إشارة مهمة جدا جدا جدا والشيء بالشيء يذكر إلى مسألة الأنسب للأطفال في الألعاب وفي الحيوانات وفي غيرها يعني احنا كنا دايما نقول الأطفال مثلا يحبون قصة الهدهد وكنت أوصي الآباء والأمهات بنحكوا الأطفال قصة الهدهد لو تذكروا كتير جدا في الحلقات دي أكدنا على إن الطائر هو أشبه شيء بالطفل والطفل أشبه شيء به الطائر الطائر ب- بالذات الطائر في م، يعني قواسم مشتركة كتير بينه وبين الطفل قواسم مشتركة في آم، في حسن التوكل على الله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا يعني تخرج في أول النهار آه، بطونها فاضية وترجع بطونها مليانة ففي حسن التوكل على الله أنه ما بيحملش هموم ولا بيعتل هم حاجة في في رقة القلب حتى كان يقال أرق وأفئدة من الطير في رقة الفؤاد في إن هو فعلا رقيق الفؤاد جدا آه، حسن الظن فيه عفوية فيه آه، تلقائية فيه فطرية آه، وغيرها من الأمور في صفات الطائر في إن الطائر يحب الحرية والحركة وال آه، وال يعني لا- لا يحب السجن ولا الحبس في في في صفات الطائر في صفات الطائر ان هو خفيف وجميل و ويحب البهجة ويحب ال- الوداد في في صفات الطائر كتير من من صفات الطائر الحقيقة يعني ولذلك انا يعني اوصي الاباء والامهات انهم يدرسوا صفات الطيور او العصافير تحديدا يدرسوا صفاتها لان اطفالنا اشبه بيها جدا اطفالنا اشبه بيها جدا المهم فسيدنا آه، أنس بيحكي أن أخيه الصغير اللي هو م، أبو عمير كان له نغر يلعب به تمام فمات طيب سبحان الله يعني آم، العجيب انك تجد ان الاطفال سبحان الله على على تنوع شخصياتهم واحوالهم بس يحبون العصافير يعني انا اذكر في مره ان انا آم، يعني اشار علي اخ بان انا آه، يعني اتي لاولادي ب- كنت حا- حابب اجيب لهم حاجه يعني مش تقليديه زي ما بيقولوا فاشار علي بان اتيهم ب- بعصافير فسبحان الله يعني كانوا مبسوطين بيه جدا وكانوا مهتمين بيه جدا وكانوا وفي مره لقيت الاهل بيتصلوا عليا ب ب- ده ال- في إيه، حسيت ان كان في مصيبه في البيت وهم عاملين مناحه ايه اللي حصل واحد كان تقريبا ثلاث عصافير فواحد منهم كان مات فكانوا متاثرين جدا جدا سبحان الله في هذه اللحظه انا اول حاجه جت في راسي ايه قلت يعني ما- عاملين مناحه وقلبين الدنيا ومش عارف ايه واللي بي واللي بتعيط و- وعلى تنوع سنونهم يعني ما, ما- ما بين اللي سنه اربع سنوات و- واللي ست سنوات واللي س- ثماني سنوات و- وال- واللي عشر سنوات كمان آه، يعني تنوع سنونهم ورغم كده كانوا كلهم متاثرين وبيبكوا تنوع شخصياتهم متاثرين تاثر كبير فانا يعني ساعتها اللي حضر في راسي يعني لا اكتمكم قلت سبحان الله طب يعني هم مكبرين الموضوع وحاجة ايه إيه يعني عصفور لعبة ومات وخلاص يعني نظرت بايه بنظرتي انا ك يعني ك- ككبير ما ما ما للوهلة الاولى ما قدرتش طفولتهم ما حطيتش نفسي مكانهم فعلا يعني ودي مسألة مهمة جدا انا ما ما, ما كنتش في مسلاخ طفل في هذه اللحظة او او ارتديت عباءة الطفل لو صح التعبير عشان اشعر بشعورهم آه، فسبحان الله افتكرت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني سو- قلت لو النبي مش موجود في حياتنا احنا كنا هنبقى عاملين ايه فعلا والله لو النبي مش موجود في حياتنا كنا هن... كنا نعيش ازاي ونتصرف ازاي فتذكرت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فحاولت التأسي به صلى الله عليه وسلم ومر الموقف بفضل الله عز وجل ولا يزال يعني ي- يترك ذاك يعني يترك أثرا طيبا في في نفوس الأولاد المهم هذا النغر مات طيب فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا دخل عليه فرآه حزينا يعني النبي دخل لقى آه، أبو عمير حزين طيب احنا م، يعني هذا هذا آه، طفل صغير فحزين مجرد حزين مش يعني انا بس عايز احرجكم النبي صلى الله عليه وسلم مش بس فكرة انه بيبكي ولا مش بيبكي ولا انه بيتضجر لا ده كمان الحزن يعني سبحان الله من من الذكاء الاجتماعي اللي كان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ال- من الذكاء الوجداني اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم ان هو إيه لا بياخد باله كمان انه حزين لا النهارده مش مش في حالته مش مش في فورمته طيب يتركه ما يتركه مش يقول لا انت مكلضم كده ليه انت بج- ما ت- ما تقعدش تنكد عليا ما تقعدش تقرفني ما تقعدش تضايقني احنا كتير كده ولا قاعد يقول قارب اللوم يعني مش شايفني جاي المفروض ما تحزنش وما تعملش وتبقى م- م- م- مبتهج وتبقى لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خلاص بقى و- و- واحنا بنتكلم يا جماعه مش بنتكلم عن حد عادي احنا بنتكلم على حد على كاهله هموم العالم كله فعلا وعلى كاهله هموم تخص الدنيا الى قيام الساعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش مش مش رجل عادي سواء كان على مستوى انشغالي أو على مستوى عظمته كإنسان وهيبته كإنسان صلى الله عليه وسلم ما تيجي تنظر الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يشغل باله بهذا الأمر ال- البسيط ولا ب- ولا بطفل صغير ولا ب- بحاجة من النوع ده أنت ما تصور النبي يشغل باله لكن سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا برضو تقدير أحزان الأطفال واحترام آه، ال- آه، توجعاتهم وأحزانهم حتى مجرد الحزن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنه سألهم ماله قالوا مات نغره النغر بتاعه مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير مش عارف اللي أنا شايفه من المشهد على عكس يعني ما, ما يقوله البعض إن أو يعني بي- بيستدلوا بالنص ده عليه إن النبي يلاعبه أو يضاحكه يعني أنا مش شايف في النص اللي أنا بقوله دلوقتي ملاعبة أو مضاحكة لا أنا شايف النبي بإيه أنا شايف مواساة وجدانية يا أبا عمير كأنه يسأله ما فعل النغير إيه اللي حصل يعني الإنسان اللي هو بيبقى متوجع أو حزين بيبقى محتاج يتكلم لأن أحيانا الكلام ده بيبقى م- يعني لون من التخفيف عن الإنسان فالطفل في أوقات بيبقى محتاج بس يتكلم مالك حبيبي مش عارف إيه ودايما الطفل بيبقى منقبض فإحنا لا نزال به حتى يتحدث مالك مفيش طب خلاص م- م- م- مفيش طب خلاص أنا م- يعني خلاص أنت حر لا لا يعني لا نزال به حتى يتحدث لا نزال به حتى نخفف ما عليه سيدنا عمر سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الأمر في بيته فاعتزل في في ناحية آه، من من نسائه فسيدنا عمر حاول الدخول عليه مرة ما استطاع حاول تانية تالتة ولا يزال يلح حتى دخل عليه ولما دخل عليه قال قلت لأقول شيئا لأقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن يخفف عن تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مواساة وجدانية قال يا أبا عمي تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وهو من هو يقول له إيه اللي حصل مال إيه اللي حصل في إيه فين النغير آه، حصل له إيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر له اهتمام باهتماماته ودي مسألة مهمة جدا جدا إن الطفل يشعر ان احنا بنشاركه اهتماماته بنشاركه ده من اصول التعامل مع الاطفال مشاركه الطفل اهتماماته هو مهتم جدا بالن- بالنغر ده يبقى احنا نهتم بيه و- و- وهو بي- بي- بيتوجع لل- اللي يحصل خلاص يعني ما ما هو يبقى في في نوع حوار إيه، بعضنا مثلا يجي يقعد مع الطفل يقعد يقول له يا بابا ده انا رحت واللعبه وحصل فيها ومش حصل فيها كلام تافه ولا لعب ابي ولا يختلف بيه ده محور اهتمامه ومحيط اهتمامه فاحنا نظهر اهتمام بمحيط اهتمامه ونظهر احتفاء كمان باللي هو بيقوله يعني مش ف... ده مهم جدا في التعامل مع الطفل انه ممكن يحكي حكايه هي بالنسبه لنا تافهه او ملهاش معنى او ملهاش قيمه بس لها قيمه بالنسبه له ان هذا النغر احنا مش شايفينه حاجه يعني م- النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله قدره هيقعد يسال طفل على النغر ويقعد يحكي له ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا كمان الموقف ده يشب حاجة بقى يشب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يدخل عليه فإيه فيلاعبه ويداعبه ربما من قبل ذلك أو أكيد من قبل ذلك يعني لم تكن هذه مبدأ علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام الصغير لكن هنا بنشوف من النبي صلى الله عليه وسلم تلك المشاركة الوجدانية تلك المواساة إزاي النبي صلى الله عليه وسلم احترم أحزانه قدر تلك الأحزان ما قالش لا ده طفل بقى صغير وسيبك منه خليه يقول اللي يقوله ولا يعمل اللي يعمله وايه الحاجات دي و- وانا هشغل بالي بهذه التفاهات ولا بهذه الامور ازاي نزل النبي صلى الله عليه وسلم ل- ل- لمستواه ومحيط اهتمامه وشرع يساله بابها امي صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول دايما هو هو مش مجرد رياء وافتعال ده صدق وانفعال هو كان صاحب قلب رحيم صاحب قلب رقيق ما كان يتحمل انه يرى طفل صغير حزين ويسكت ولا يخفف عنه بنشوف لذلك من أصول التعامل مع الأطفال هي تقدير أوجاعهم واحترام آلامهم وأحزانهم وبكائهم والكلام ده مش مجرد تقدير وخلاص لا التدخل الإيجابي فعلا للتخفيف عنهم وده أصل مهم جدا جدا من أصول التعامل وإن أنا أضع نفسي مكان الطفل فأتألم لألمه وأتوجع لوجعه بصرف النظر عن إن السبب اللي لأجله يتألم أو يتوجع هو حاجة فعلا كبيرة أو مهمة ولا مش كبيرة ولا مش مهمة لها قدر ولا مهاش قدر الموضوع لا ينظر له من, من, من هذه الزاوية لا أنت ما تشغلش بالك ب ب بالسبب بالضبط أنت لابد أن, أن تشاركه وأن تحترم هذا الأمر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونختم بذلك حتى لما, لما جاءه أطفال يوم أحد يريدون الخروج معه للقتال فردهم لصغر سنه يعني رغم ان احنا هم يحتاجون لمن يشاركهم ورغم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لكن ردهم رحمة بهم من ان هم يعني يواجهوا هذه الأشياء وهم أطفال صغار لا يليق بهم هذا المشهد دي مسألة مهمة جدا برضو بهمس بها في آذان الآباء ووجه بها الأمهات إن الأطفال ما يتصدروش لأشياء هي يعني يروح مش عارف ياخدوا في إيه وياخدوا في إيه يقول لك عشان خاطر لا ما يتصدرش لهذه الأشياء التي ربما تؤذيه نفسيا أو تؤذيه وجدانيا طالما أنه غير مكلف بها فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان هذا أصل عظيم من أصول تعامله مع الأطفال وقواعد تواصله ومهارات تفاعله ولا يزال الحديث إن شاء الله متصلا مع أصول وقواعد ومهارات أخرى للتعامل والتواصل والتفاعل مع الأطفال اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله
رحمن يا رحمن